أحبائي المشاهدين تلفزيون قناة الحياة أعزائي المستمعين والمشاركين في برنامج البال توك أهلا وسهلا بكم في برنامجنا حوار الحق يشرفنا بالحضور اليوم جناب القمص زكريا بطرس أهلا بيك يا أتسابون يا أهلا وسهلا بيك وبالمشاهدين في التلفزيون والمستمعين في غرف البال توك أهلا بيك يا أتسابون أحبائي زي ما تعودنا حوارنا هو حوار مبني على الحقائق والبراهين وفي بنعرض مواضيع هامة وشي... وشيقة وغرضنا أننا نرى عمل الله في العابرين من الظلمة إلى النور ولنرى إرادة الله فينا وفيكم قبل ما نبتدي البرامج بتاعتنا بنسأل قدس أبونا أنه يرفعنا بالصلاة لو سمحت قدس أبونا بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين إله الحق يا من أشرقت بالحق في قلوب البشرية ليعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته أسألك رب أن تلمس كل القلوب وأن تشرق بنور الحق في الأذهان ليعرفوك وليتمجد اسمك القدوس في حياتنا استلم هذا البرنامج واذكر كل السامعين والمشاهدين ليتمجد اسمك القدوس في حياة الكل لأجل الدم الغالي الكريم وطلبات كافة قديسيك اسمعنا لما نناديك بالشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبز الكفاف أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين
أمين أمين أتسابونا أحبائي زي ما تعودتوا دايما بنبتدي البرنامج باختبار أحد العابرين من الظلم إلى النور العابرين من الإسلام إلى نور المسيح والمسيحية مش ديانة إيمان فنبتدي وهيكون معانا الأخ سامويل يا ريت الأدمن يدي الأخ سامويل الميكروفون ونبتدي نسمع اختباره وعمل الرب في حياته
شكرا جزيلا أحمد اتفضل يا صمول معاك المكنس نستمتع باختبارك
سلام ونعمة من رب يسوع المسيح جناب القدس زكريا بطرس أبونا الحبيب أبو كل المنتصرين المنتصرين بشكركم ان انا يكون لي الفرصة في هذه البرنامج ان انا اتكلم عن ماذا فعل بي الرب أنا لو سمحتوا لي أنا دايما لما بقول شهادتي ببدأ شهادتي بآية من الكتاب بتلخص كل شهادتي. الآية هي في رسالة الرسول بولس إلى أهل كلوسي الإصحاح الأول عدد 12 و13 و14 شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا آه كل شهادتي وشهادة كل منتصر متنصر بتتلخص في هذه الأبيات لأن فعلا أبانا السماوي هو اللي أهلنا هو اللي اختارنا هو اللي دور علينا وهو اللي أخرجنا من سلطان الظلمة وأنقذنا وأصبحنا في ملكوت ابن محبته بعد ما غفرت لنا كل خطايانا بدم الفادي الثمين أنا نشأت في مصر في عائلة إسلامية والدي مسلم متحفظ كان شيخا متخرجا من الأزهر وفترة كبيرة وبعد ذلك ترك المشيخة ودخل سن سلك التدريس كان والدي بالنسبة لي هو المثال الأعلى ومحبة في والدي أصبحت محبا جدا للدين الإسلامي من سن سبع سنوات كنت أمارس كل الطقوس الإسلامية سواء الصلاة أو الصوم أو صلاة, صلاة الأنفال صلاة التراويح وكنت آه، أحرص تماما أن أذهب مع والدي في يوم الجمعة أن أنا أصلي في الجامع يوم الثلاث والخميس آه، يوم الاثنين والخميس كان في درس قرآني برضه في الجامع كنت أروح آه، من سن السبع سنين رغم أن أنا كنت أحيانا ما بفهمش كلام كتير آه، وكان والدي آه، مبسوط جدا ان انا عندون اخواتي كلهم عندي هذا الاهتمام الكبير آه، بالدين الاسلامي وكان بيفتح لي آه، باب غرفته على مصراعيه ان انا اخش واقرا ايضا في آه، كتبه الاسلاميه من سن عشر سنين بالذات بدات آه، ادرس واقرا في هذه الكتب وكان عنده مكتبه ثمينه جدا و- وكان بالنسبة لي الإسلام هو كل شيء بل كنت آه، أعاند أصدقائي المسيحيين الكثيرين وأقول لهم أنتم تعبدون الأوثان وأنا أعبد الإله الحق في سن 13 سنة بسبب القراءات الكثيرة في الكتب اللي كانت موجودة عندي والدي وقع يدي في كتابين بدأوا يغيروا في مجرى حياتي الكتاب الأول كان يتحدث عن ما يسمى الناسخ والمنسوخ فأنا كنت ب يعني لسه أعتبر يعني شاب مراهق في عمر 13 سنة فما فهمتش هذا الكلام فاتجهت إلى والدي وصعقت عندما هو آه، شرح لي أن فعلا هناك آيات في القرآن قد نسخت وغيرت آيات أخرى وإن هناك آيات كانت مكتوبة ثم ألغيت وكان سؤالي الساذج البسيط كيف يتغير كلام الله المكتوب في اللوح المحفوظ وأصبح هذا السؤال هو شغل الشاغل أصبحت أدور في مكتبته على كل شيء يتحدث عن الشاغل والمشغول آه، آه، عن ال- عن الناسخ والمنسوخ اسف عن الناسخ والمنسوخ وبسبب عدم قدره والدي ان هو يجاوب على كل اسئلتي كان ياخذني معه الى اصدقاء الشيوخ وكانت احد الجلسات ايضا في عام 63 مع آه، شيخ الازهر السابق شلتوت محمود شلتوت وكل هذه الجلسات لم تنفع ولم تفيدني في شيء لان مفيش واحد من كل الشيوخ الكبار دول قدروا يقولوا لي ايه هي الحكمه في ان الناسخ والمنسوخ يكون موجود لدرجه ان الشيوخ اصدقاء والدي يعني نصحوه ان انا يعني ان هو يضغط عليا وانه ما يخلينيش اسال هذه الاسئله التي تؤدي آه، إلى الكفر آه، في سن 14 و 15 آه، والدي كان من هواة الشعر الجاهلي كان ي- ي- يحب دايما يقرا كان عنده ديو آه، آه، يعني كتب كتيرة جدا عن الشعر الجاهلي وقع في يدي كتاب آخر هو كتاب طه حسين في الشعر الجاهلي الذي يتحدث فيه عن أشياء آه، عن أشياء كثيرة جدا آه، آه، أنا آسف المايك آه، حصل فيه انقطاع لا ما فيش حاجه اتفضل آسف جدا وقع في يدي كتاب عن من آه، من تأليف عميد الأدب العربي طه حسين اسمه في الشعر الجاهلي هذا الكتاب كان يتحدث عن آه، أصول الدين الإسلامي قبل ال- آه، في ال- في الجاهلية المهم كل الأسئلة إن بداية إن أنا أسأل وأفكر بداية إن أنا أبدأ أبحث في الإسلام أصبح في عملية شك رهيب عندي في سن 16 سنة آه، جات لي حالة نفسية وسوسة في الدين كنت قبل ما أروح أت- آه، قبل ما أتوضأ للصلاة كنت أتوضأ أحيانا 15 مرة 20 مرة لأن كان في عندي شك في شك إن أنا عندي نجاسة وإن هذه النجاسة لا تذهب بمجرد الصلاة نعم.
في عندي شك هل أنا بصلي فعلا للإله الحق آه، في عندي شك في داخلي هل والدي مثل الأعلى هل ده فعلا زي ما بي زي ما بيقول لي هل هنكون فعلا في يوم من الأيام هنخش الجنة موضوع الجنة ده كان لوحده موضوع تاني كان بيأثر فيا تأثير سلبي جدا إزاي كل هذه الأشياء آه، اللي هي محرمة في الأرض بتكون موجودة في الجنة كنت بسأل والدي أي شخص غني على الأرض بيكون عنده الجنة على الأرض الجنة موجودة عنده لأن معاه فلوس كتيرة إنما الفقير هو اللي يجاهد عشان يخش الجنة آه، بالتدريج آه، أخذني والدي لدكتور نفساني لأنه آه، كان يعتقد إذا بسأل هذه الأسئلة أسئلة تؤدي إلى الكفر الدكتور النفساني مع اداني حبوب و- ونصحني ان انا اقلل من الصلاه وانا من نفسي يعني بعد كده في سنه 67 في سنه النكسه كنت دخلت الجامعه وكنت بدات اتحول من الدين الاسلامي الى العقيده الشيوعيه اللجنه الوطنيه للطلبه المظاهرات ما حدث في وقت النكسه كانت يعني هربت من الدين الاسلامي لانني كنت لا ارى لا ارى ولا اجد فيه الشيء الذي كنت ابحث عنه باختصار شديد فت- مرت فتره الجامعه علي كلها آه، مناقشات سياسيه وكلها تهرب من اي شيء في الدين بدات اقرا في كتب الفلسفه الغربيه وبالذات كتب الفلسفه الفرنسيه وكل ما اقرا في هذه الكتب كل ما اقتنع ان عدم الايمان ب- ب- بوجود الله هو احسن شيء آه، بعد موت عبد الناصر بشهور سنحت لي الفرصه ان انا آه، اخرج آه، اخرج بره مصر ذهبت الى احد الدول الاوروبيه عشت فيها وانتقلت الى عده دول اخرى لفيت اماكن كثيره جدا في العالم في خلال وجودي خارج مصر كان السؤال عن الله ما زال يلاحقني ولكني أصبحت بالتدريج إلى ملحد مع سبق الإصرار والترصد كنت آه، كل شيء نظرا لأن إله الإسلام آه، يعني خلاني داخليا أحس إنه إن أنا اندحك عليا نعم.
أنا كنت ببحث عن شيء كله مليان قداسة ووجدت لم أجد الشيء أنا أتذكر أن أنا سألت والدي قبل ما أخرج من مصر قلت له يا حاج أنت متأكد أن أنت هتخش الجنة قال لي لا يا ابني وده كانت ضربة قاسمة في قلبي إذا هو ما هوش متأكد أنه يخش الجنة حتى محمد نبي الإسلام قال لو لم يتغمدني ربي برحمته نعم.
فكانت نقطة التحول في حياتي في أوروبا أنني أصبحت ملحد إلحاد تام وبدأت أبحث عن الله في الديانات الوثنية مثل البوذية والهندوسية وأروح مع الناس اللي بيعملوا يوجا وأروح من هنا وأروح من هنا بس كل الكلام ده لم يشبع جوعي الداخلي آه، آه، طبعا كان طبيعي جدا ان حياه الحريه او ما يسمى بالحريه في اوروبا انها تصبح حياه انحلال لان بعدت عن اي شيء مقدس بعدت عن اي شيء يمت لله و... وجاءت الفتره اللي كان فيها الكحول العلاقات النجسه وكل شيء آه، ك... وكاني اريد ان انتقم من هذا الاله الذي لم آه، لم يجيبني على طلباتي حالتي النفسية است- استاءت جدا لدرجة أن أنا فكرت في الانتحار عدة مرات و- ولكن في أحد الأيام كنت أمر في أحد المدن الأوروبية وكانت هناك فرقة للتمثيل الصامت البنتومايم آه، كانت تتكلم عن الخلق والمسيح وصلب المسيح هذه المسرحية الصامتة أثرت فيا بشكل غريب جدا بعد هذه المسرحية الناس بدأوا يت- يتكلموا معايا وقالوا لي هل تعرف أن هناك شخص يحبك أنت بذاتك ولست محتاج أن, أن تفعل شيء لتكتسب هذه المحبة وهل تعرف أن هناك طريقة لكي تموت وتبدأ حياة من أول وجديد للقصة الطويلة نجعلها قصة قصيرة آه، تاني يوم كان عندي اشتياق أن أسمع أكثر وأكثر عن هذا الشخص الذي يتكلمون عنه ذهبت إلى الكنيسة في الاجتماع وفي هذا وفي هذا الاجتماع الكنسي آه، تمس يعني الله وضع امامي كل حياتي السابقه كل حياتي كل حياتي ان انا كنت بدور على اله وبدور على محبه ومش لاقيها آه، في هذه الليله اللي هي بعد اللي هي تاني يوم آه، قالوا لي ان في هناك شخص اسمه يسوع المسيح ان هناك اله هو رب اسمه يسوع المسيح ذهبت الى الامام وطلبت من هذا الشخص انه اذا كان يستطيع ان يعطيني سلاما ان يعطيني سلامه الان واستطيع ان اقول كلمه واحده أنا لم أرى ملائكة أنا لم أسمع أجراس أنا لم يمر بي أي شيء غير طبيعي نعم.
ولكن في هذه اللحظة فعلا في هذه اللحظة شعرت بسلام الله الذي يقول عنه الكتاب المقدس الذي يفوق كل وصف يملأني ويغزرني لأول مرة في حياتي أشعر بالسلام الحقيقي أشعر بالسلام غير الزائف لا سلام الحبوب ولا سلام المخدرات ولا سلام اليوجا سلام غير طبيعي آه، آه، كانت حياتي مع الرب يسوع من معجزة إلى معجزة آه، تحررت من الحبوب التي كنت أنا مدمن عليه يعني ما اقدرش كنت كنتش اقدر انام او اتحرك الا بحبوب مهدئه تحولت حياتي ذهبت الى مدرسه الكتاب آه، آه، آه، رزقني الله بزوجة مؤمنة وأنا الآن أخدم آه، ربي وحبيبي ومخلصي يسوع المسيح في أشياء مختلفة وأنا مش عايز أطول أكثر من كده وإنما عايز أقول حاجة واحدة مفيش أحلى من العي- من العيشة من الحياة تحت أقدام يسوع لأنه هو السيد هو الرب هو المخلص هو من حول ظلامي إلى نور هو من حول حزني إلى فرح هو من حول ظ... كل شيء في حياتي مر إلى حلاوة أشكر إلهي وربي يسوع المسيح وأشكركم على حسن استماعكم والميكروفون مع حضرتك اتفضل
امين امين عشرته حلوه آه، اقول لك ايه يا اخويا آه، كلنا هذا الرجل آه، بس ربنا فعلا تعامل معاك من الاول لما وراك النجاسه بتاعت الانسان وانت حاولت تتخلص منها بالوضوء نشكر ربنا نشكر ربنا انه آه، وراك الطريق وانك دلوقتي بتخدمه وان اداك الزوجه الصالحه امراه فاضله من يجدها ثمنها يفوق اللآلئ آه، مبروك عليك الخلاص ومبروك عليك الانتصار زي ما انت قلت ان احنا منتصرين في رب المجد يسوع المسيح آه، تعليق آه، قدسك على الاختبار الجميل ده امين امين آه، الحقيقه انا ببقى سعيد وانا بسمع عن عمل الله في القلوب العمليه ما هياش حرب بين الاديان لكن العمليه هي رؤيه ايد الله وهي بتتحرك وهي بتلمس وهي بتدعو وهي بتنور حياه الانسان ف يعني باختصار عشان خاطر الوقت انا بعبر عن سعادتي وفعلا هو عبر تماما عن ان الاب السماوي هو اللي بيدور علينا وعبر عن اللخبطه اللي حصلت في حياته لما ابتدى يتجه الى دراسه الدين الاسلامي وما لقاش ما يشبع نفسه بل بالعكس التساؤلات بتاعته لم يرد عليها حتى مع شيخ الازهر نفسه وده نفس الشيء اللي لحد النهارده ما حدش عارف يوضح لينا التساؤلات بتاعتنا هي نفس ال- المشكله اللي صادفها واللي خلاته يوصل الى الحاله بالالحاد والاباحيه والشر اللي هو عاشه آه، على رايه لان ينتقم من هذا الاله اللي مش راضي يرد على تساؤلاته لكن النقله الجميله النقله الجميله ان تمثيليه صامته بسيطه بت حولت مجرى الحياه وعقبها اشتياق كبير الى معرفه الحق وهنا تلامس الله اياه واهم علامه السلام الكامل الذي ملا القلب ويعجبني في الختام لما قال آه، ما محلاها حياه تحت اقدام المسيح نعم حيث حول ظلامي إلى نور ومرارتي إلى حلاوة ألف مبروك عليك الخلاص وربنا يلمس قلوب كثيرين من الموجودين أمام شاشات التلفزيون أو في البالتوك النهاردة من أحبائنا المسلمين اللي بنصلي من أجلهم أن الله يتعامل معهم كما تعامل معك أمين يا أخي قل له يا رب زي ما تعاملت مع الأخ ده اتعامل معايا نعم.
واشرق بنورك واعطيني سلامك لاعرفك يا رب امين امين امين مره تانية آه، اخويا الحبيب مبروك عليك الخلاص وبنتمنى ان ربنا يستخدمك زياده وزياده عشان تجيب اخواننا اللي لسه موجودين في الظلمه يكونوا منتصرين زينا ربنا يباركك ومبروك عليك الخلاص مره اخرى آه، قدس ابونا دلوقتي آه، احبائي اربطوا الاحزمه البرنامج والموضوع هيبتدي دلوقتي اسماء الله الحسنى اسماء الله حسن آه، المذيع عمرو أديب فاجأ العالم العربي والعالم الإسلامي في برنامج اسمه القاهرة اليوم على قناة اسمها أوربت وعمل فيها حلقتين عن أسماء الله الحسنى والتعديلات التي أدخلت عليها استضاف فيها طبعا ضيفه المشهور الشيخ خالد الجندي واستضاف فيها آه، الدكتور الشيخ محمود عبد الرازق ممكن قدسك تعلق لنا على الموضوع دوت امين امين اولا اتوجه بالشكر لله على عمله في العقول لاناره معرفه مجده وبكل التقدير اشكر الاستاذ عمرو اديب مع طبعا سابق اختلافي وياه في الاراء سابقا يعني لكن بشكره في هذا الب... على هذا البرنامج آه، الجريء واقتحام المناطق الشائكه لمناقشتها بالعقل والمنطق ويمكن نشوف آه، آه، عمرو أديب وهو بيخترق هذا المجال على الشاشة اتفضل
دكتورنا يعني خلينا نقول للناس برضو يعني في حاجات الناس بتخاف تقرب منها يعني احنا يمكن قبل النهارده او من شهر او من شهرين لو كنا قلنا للناس ان في من ال 99 اسم في اكتر من 20 اسم من اسماء الله الحسنى غير صحيحه ما كانوش هيصدقوا وكان هيقول لي استغفر الله وعيب وبلاش كفر والى اخره ولكن حضرتك عملت بحثك واثبتت ان هناك اكثر من 20 اسم غير صحيح وفي 8 اسماء ايضا عليها خلاف
آه، هذه جرأة منقطعة النظير يا أستاذ عمرو أديب فبشكرك عليها كما أشكر أيضا وأقدم الشكر خالصا إلى صاحب الفضيلة الشيخ خالد الجندي الذي رغم اختلافنا معه في بعض آرائه السابقة وبالمناسبة كنت طلبته في التليفون ولأنه كان عرض وقال إنه طلب مني إنه أعمل مناظرة وياه اه فاتصلت بيه بالتليفون وقلت له فين أنت طلبت مني بالتليفون هو اتفاجئ ايوه قال مين؟ قلت له انا القمه زكريا بطرس انت قلت انك انت بعتني امتى وفين وازاي وعن اي طريق ايوه فقال لي على الهوا وانا مع عمرو اديب قلت له يا ما انا دعيت على الهوا ناس كتير برضه ما جوش آه، وهكذا ف والح- وبعدين دخلت وياه قال لي تعالى على الهوا دخلت في الهوا وقعدت منتظر وعمالين نطلب بالتليفون عشان خاطر يرد ما امكنش فمعلش مع اختلافي معك لكن انا بقدر عشان خاطر توضح ان ما فيش خصومه بيني بيني وبين اي احد آه، في بعض هذه الامور لكن الحق حق يعني اعجبت بشجاعتك امين في هذه الحلقة التلفزيونية عن أسماء الله الحسنى آه، لدخولك في مواقع يعتقد عامة المسلمين أنها من المناطق المحرمة والشائكة كما قال عمرو أديب وفي الواقع أيضا بشكر فضيلة الدكتور الشيخ محمود عبد الرازق الذي قام بهذا الاجتهاد غير المسبوق وقدم هذا البحث الذي يمس قدسية التراث الموروث بقول غير المسبوق لحد دلوقتي لكن نستنى لآخر الحلقات وهنشوف كان مسبوق ازاي مستخدما العقل والتكنولوجيا الغربية والحاسوب في محاولة لتحسين صورة الإسلام وإنقاذ ما يمكن إنقاذه وشكر الخاص آه، لأعضاء غرف البال توك ومواقع الإنترنت على المجهودات التي لا تكل ليل نهار بلا أجر أو مكافأة لتوصيل صوت الحق للراغبين في معرفته ومن كل قلبي أشكر كل العاملين في قناة الحياة وجميع البرامج التي تذاع عليها على تعب محبتهم لأجل تنوير جميع من يحب معرفة الحق امين يا اتسابونا طيب آه عشان المشاهدين يكونوا معانا آه على الخط وعارفين ايه اللي بيحصل ممكن قدسك تلخص لنا ايه الموضوع التعديلات اللي دخلت على اسماء الله الحسنى
امين ده امر مهم آه الاول بنقول انه في سوره الاعراف ايه 180 ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها وفي سوره الاسراء ايضا 110 الرحمن آه سوري آه، آه، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى وجاء في صحيح البخاري أيضا كتاب الدعوات حديث آه، 5931 قول محمد آه، لله تسعة وتسعون اسما ماءه إلا واحد لا حفظها أحد إلا ودخل الجنة ومنذ قديم الزمان والأسماء الحسنى محفوظة وقد أنشدها كثيرون أمثال الشيخ سيد النقشبندي وهشام عباس وغيرهما وفوجئنا بحلقات عمرو أديب والشيخ خالد الجندي والدكتور محمود عبد الرازق بإحداث تغييرات في الأسماء الحسنى فخرجت أسماء من التشكيل على حد تعبير عمرو أديب عشرون اسما ولا زال ثمانية أسماء قيد البحث ودخلت أسماء جديدة زي ما شفناها في الشريط دلوقتي وتعرضت قدامكم هذه المواضيع وقد وافق الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية والمملكة العربية السعودية على هذا التغيير وصرح الأزهر بطبعها ونشرها وإنشادها بدلا من الأسماء القديمة معقولة؟
آه. آه ونتساءل إيه هو السبب وكيف يحدث هذا التغيير في تراث قديم موروث كان الس- هل كان السابقون على خطأ وهل من حفظ الأسماء القديمة دخل الجنة وأسئلة كثيرة تفرض نفسها على عقولنا نعم وسوف نتناول هذا الموضوع بالتعليق المنطقي الهادئ لعلنا نحصل على إجابات تريح عقولنا طب قدس أبونا دي أسئلة جوهرية ومهمة جدا آه، ممكن تقول لنا من وجهة نظر قدسك حسب تصورك آه، ليه التغيير في أسماء الله الحسنى؟
من وجهة نظري الواقع أننا منذ أكثر من ست سنوات في غرف الفالتوك ومواقع الإنترنت وقناة الحياة ونحن نناقش في حوار الأديان مثل هذه الأمور في الإسلام التي تحتاج إلى إعادة دراستها من جديد لتتوافق مع العقل والمنطق في القرن الحادي والعشرين وضربنا أمثلة رضاعة الكبير مركز المرأة في الإسلام الإرهاب الحوريات والغلمان والجنس في حياة محمد والناسخ والمنسوخ اللي اتكلم عليها الأخ دلوقتي والحروف المبهمة في بداية بعض الصور القرآنية وأخطاء القرآن العلمية والتاريخية والجغرافية وتحريف القرآن عند الشيعة وأهل السنة ومصادر القرآن والشرائع المأخوذة عن الوثنية الجاهلية مثل الحج والحجر الأسود إلى آخره نعم وقد تجاوبت بعض القنوات التلفزيونية لدعوتنا بأن تفضل بعض رجال الدين الإسلامي بتوضيح ما تساءلنا عنه زي إيه يا قدس أبونا؟
زي ايه جاء في برنامج هالة سرحان في قناة روتانا عن رضاعة الكبير أظن كلنا شفناها في حد منكم ما شافهاش وكذلك برنامج ولا مؤاخذة يعني وكذلك برنامج البيوت أسرار آه، لسهير جودة في قناة دريم عن نفس الموضوع ثم رأينا برنامج القاهرة اليوم ومناقشة الأستاذ عمرو أديب مع الشيخ خالد الجندي عن الخمر في الإسلام وهل كان محمد يشرب الخمر هو والصحابة ثم فاجأنا برنامج القاهرة اليوم أيضا باقتحام قدسية أسماء الله الحسنى وهو موضوع تعليقنا في هذه الحلقة عظيم فقد تناولنا مناقشة موضوع الأسماء الحسنى في حلقتين من برامجنا على قناة الحياة سابقا نعم الحلقة الأولى أسئلة عن الإيمان حلقة آه، رقم 65 عظيم وفي برنامج حوار الحق حلقة 2 نعم وكان من أهم ما تساءلنا عنه بخصوص هذه الأسماء الحسنى هو كيف يؤمن المسلمون بأن الله لله أسماء لا تليق بجلاله نعم.
مثل الضار المميت المذل المنتقم المتكبر إلى آخره نعم
آخر ما جاء بالأسماء الحسنى مما لا يليق بجلال الله سبحانه ولقد طرحنا تساؤلاتنا وطلبنا بسرعة الرب والت- الرد والتوضيح وبعد حوالي ست سنوات تأتينا المفاجآت نعم وإني أعتقد أن مشروع تعديل أسماء الله الحسنى الذي قام به فضيلة الدكتور محمود عبد الرازق هو من أجل استبعاد الأسماء التي لا تليق بجلال الله مثل الضار والمنتقم واسمع الآن عمرو أديب وهو يقدم لنا آه، الرؤية كم- تفضل يا ريت المخرج يتفضل يورينا ال- المشهد
اتفضل
بناء على الفعل.
مثلا زي مثلا انا دايما كنت بقف وبما ان بقى اتفتح المجال نتكلم آه، أيوة، راحتك خد راحتك.
انا دايما كنت بقف قدام الدار اه انا لما كنت اقرا اسماء الله الحسنى وتيجي كلمه الدار دي حس ان ربنا يعني صعب يتقال عليه الدار صعب
هكذا هكذا نفس تساؤلنا نعم في قناة الحياة كثير مرارا وتكرارا إذا فقد وصل الصوت وابتدأ التغيير طيب قدس ابونا انا مع قدسك ليه؟ أو قدسك بتطالب بالموضوع ده بقالك ست سنين ليه دلوقتي بتسميها مفاجآت؟
ماشي آه لأن آه هذه الردود أتت كصدمة للمسلمين وقد عبر الجميع عن هولها بأقوال كثيرة نكتفي بذكر بعضها قال الدكتور محمود في الحلقة الأولى من آه أسماء الله الحسنى نعم وهو الذي قام ببحث الأسماء الحسنى قال إيه طبعا الموضوع بالنسبة لأسماء الله الحسنى موضوع خطير وقال الشيخ خالد ده أخطر بحث في القرن الحالي وقال في الحلقة الثانية آه، عمرو أديب قال في حاجات الناس بتخاف تقرب منها يعني احنا قبل النهاردة أو من شهرين لو جينا قلنا للناس ان التسعة وتسعين اسم فيه اكتر من عشرين اسم من اسماء الله- الله الحسنى غير صحيحة ما كنتوش هتصدقوا والناس كانت هتقول استغفر الله وعيب وبلاش كده ولعل هذا المشهد احنا شفناه في بداية الحلقة وأضاف عمرو أنت دلوقتي جاي تقول لي كده ده بيكلم خالد الجندي نعم
إنما الكلام ده لو من سنتين كنت تقول لي يا عمرو الضر ده ربنا هو اللي بيضر وهو اللي بينفع وكنت هتبررها وقتها ولخطورة هذا الكلام أفضل إن احنا نشاهده من فم عمرو أديب في كل جرأة على الشاشة الآن يا ريت آه، حضرة المخرج يتفضل يوري لنا هذا المنظر
عليه دار أيوة. فهو اضطهاد جدا انت دلوقتي جاي تقول لي كده انما انا لو من سنتين كنت قلت لك تقول لي يا عمرو الدار ده ربنا هو اللي بيضر هو اللي بينفع هو كنت هتبررها وقتها آه، شفت كنت هتبررها وقتها لان ده الفبريك الفبركه يعني ايوه يبرروا كل آه، حاجه طبعا طبعا آه، قال عمرو أديب أيضا أسماء الله الحسنى وأنا مش قادر أقول الكلمة دي لكن هحطها بين قوسين الأسماء الجديدة خطورة خوف وأضاف عمرو أديب في بداية الحلقة الثانية أيضا الموضوع وما فيه أنه يمكن يعمل صدمة لناس كثيرين أهو الصدمة أهي على 99 اسم في اسماء الله الحسنى والنهارده هنقول لكم عن اسماء اخرى محتاجه الى تعديل او تغيير موضوع شائك جدا الكلام ده خطير والكلام ده مهم قوي وعشان كده بطلب من المخرج ان هو يظهره لنا على الشاشه برضه لو سمحت اتفضل
كتير كلام كتير موضوع فعلا النهارده هيعمل صدمه لناس كثيرين ولكن موضوع يستحق فعلا البحث
هكذا صدمة وأضاف في الحلقة الثانية ناس كتير هتسأل و- إيه أهمية الموضوع ده وأجاب قائلا الجرأة في تناول مثل هذا الموضوع وتتمثل قمة الصدمة فيما قاله الفنان حسن يوسف في الحلقة الثانية والدقيقة 40 قال إيه؟ قال أنا أفهم أن حضرتك كنت آه، آه، تض- تضيع وقتك في بحث في شيء لا يثير بلبلة في الأمة في وقت حساس جدا واحنا مش ناقصين ان حد يجي ويقول اتفضل يا عم بقالنا من يوم ما اتولدنا عمالين نقول اسماء معينه يجي شيخ له وزنه وله- وعالم جليل آه، وقال تعالوا بقى ده الكلام اللي انتوا بتقولوه كله نصه غلط عايز آه، اعرف انام الليله يا عمرو عايز اعرف انام واعتقد ان ده مشهد يعني بصراحه يلزم ان احنا نشوفه ايضا على الشاشه فليتفضل المخرج يوريهولنا لو سمحت
يعني انا افهم ان حضرتك آه، كنت تضيع وقتك في بحث في شيء لا يجعل آه، لا يثير بلبله في الامه في وقت الحقيقه حساس جدا و- واحنا مش ناقصين ان حد يجي يقول اتفضل يا عم بعد ما بقالنا من يوم ما اتولدنا عمالين نقول اسماء معينه جه شا- شيخ له وزنه وله قدره وعالم جليل وقال تعالوا بقى ده الكلام اللي انتوا بتقولوه ده كله نصه غلط ربنا يسعدك ولكن عشان اعرف انام الليله دي عايز اعرف انام يا عمرو اه كلنا والله
هكذا احبائي بنقدر نشوف الربكه ونشوف الصعوبه في هذا الامر هو اعتقد يتسابونا لما قال آه، حد يجي يقول لنا كان يقصد قدسك طب آه، انا انا انا, أنا شايف حاجه آه، واخدين الموضوع آه، بسلاسه وفي روح فكاهه ودعابه شغال آه، ازاي؟
فعلا ساد الجو هذا الموضوع الفكاهه واعتقد ان جو الفكاهه اللي ساد الجلسه كان لامتصاص تلك الصدمه العنيفه اللي هيحدثه هذا الامر فعمرو يقول الاسماء التي خرجت من التشكيل زي ما بيقولوا ويقول آه، المعز آه، دي كانت جميله جدا ويضحك وبعدين يقول لك المذل ده احنا محتاجينها اليومين دول وهكذا ممكن نحن نشوف آه، اسلوب الضحك اللي ساد آه، هذه الجلسه
ممكن تقول لنا ما هي الاسماء التي خرجت من ال 99 يا حضرتك خرجت من التشكيل زي ما بيقولوا اللي خرجت الاسماء هي اصلا آه، اللي ما عليهاش دليل ما وردش فيها دليل طب قول لنا إيه هي؟
نص صريح من آه.
الكتاب والسنه ما وردش اسماء اصلا آه.
الخافض الخافض ليست من الاسماء اللي مش معلش انا هركز على كل معك أهو.
الخافض الخافض المعز المعز دي كانت جميله جدا المذل مش حكايه جميله اصلا انا ما اسميش ربنا الا هو يسمي نفسه آه.
انا مش من حقي ان انا اسميها انا والمذل دي احنا محتاجينها اليومين دول يعني
بقى مش عارف قدسك يعني ليه الصدمه والبلبله ما هي ال- كلنا قريناها وعارفين ان فيها حاجات خرافات كتير شوف اقول لحضرتك المشكله هي المساس بالمقدس اه
كما عبر عنها الاستاذ عمرو قائلا اه طبعا من المقدسات بتاعتنا يجي واحد يقول انتم حافظين غلط دي مساله مش سهله ده عمرو اديب قال كده وهذا الكلام يشكك في المسلمات المقدسه الموروثه كلها فطالما ان موضوع آه، اساسي مثل الاسماء الحسنى طلع 29 اسم غير صحيح من 99 اسم آه، هي مجمل الاسماء الحسنى يعني بمعدل 28 71% في المية من الاسماء الحسنى غلط وغير صحيحه واكتشف انها من وضع انسان مدلس آه، مدلس يعني كذاب اي وليس من كلمات محمد فبالقياس ماذا تتوقع لبقية المقدسات الموروثة سؤال لو درست دراسة دقيقة بمساعدة التكنولوجيا الغربية والحاسوب ومما يؤكد زعزعة الموروث ما قاله عمرو أديب في الجلسة الثانية لو أنا جيت لك بعد شهر كده وقلت لك أنا لقيت اسمين كمان تعمل إيه؟ طبعا دي فتح باب كبير وعشان كده آه، لأهمية هذا السؤال آه، سؤال له معناه ومدلولاته و- أيوة.
و- وممكن نشوف ال ال آه، السؤال ده آه، واضح على الشاشة لو سمحت المخرج يوريه لنا
سؤال معلش بقى و- واسمح لي بمشاكسه اتفضل لو انا جيت لك بعد شهر كده قلت لك انا لقيت اسمين كمان ايوه هاته نعمل ايه ده سؤال أيوة، برضه سؤال.
بنتكلم فيه هذا سؤال يا أحبائي له معناه ومدلولاته طبعا وهو فتح باب التعديل والتبديل في المقدسات والواقع أن المشكلة لا تنحصر في الأسماء الحسنى بل فتح الباب بالفعل أمام كل الموروث وهل سيغلق الأزهر باب الاجتهاد ثانية بعد إغلاق دام تسع قرون ولم يفتح إلا بهذا البحث آه، تقصد ايه قدسك بغلق باب الاجتهاد
شوف عزيزي الفاضل موضوع الاجتهاد ده موضوع طويل قوي وخطير واعتقد انه يحتاج الى حلقه اخرى لان وقت الحلقه ديت ما اعتقدش ان هو واحنا مع يتسع ليه.
قدسك في كل وقت ده موضوع لازم نتكلم فيه أهم.
آه، سمعتوا المواضيع وشفتوا بالبينة ال- ال- الفيديو كليبس اللي اللي اتعرضت عليكم دلوقتي هنروح للإنترنت ونشوف آه، مشاركات الإخوة اللي مشاركين معانا في غرفة البال توك أو م- من على التليفونات آه، أدمن لو سمحت خد المايك ونبتدي باللي عنده أول سؤال ويا ريت يبقى في صلب الموضوع اتفضل
آه، شكرا جزيلا يا احمد وشكرا يا بنا والموضوع فعلا شائك وضحكت كتير على الت- خرج من التشكيل اكنه التشكيل وزاري واكن الكلمات عملت مشكله فلازم يطلعوها من التشكيل آه، هناخد اول مداخله معانا از Only Way اتفضل يا Only معاك المايك
سلام يا أستاذ بونا سلام يا أستاذ أحمد أهلا يا بيك مرحب.
أهلا وسهلا عندي حقيقة تساؤلين في أقل من دقيقة السؤال الأول إذا كان الحاسوب آه، وجد آه، 29 اسم من أسماء الله الحسنى غلط إيه المانع إن الحاسوب يلاقي آيات في القرآن برضو من المدلسين وده يفتح باب آه، تغيير بعض الآيات اللي في القرآن الذي يتمنى المسلمون إنهم ما يكونش موجود في القرآن بتاعهم النهارده ده سؤال رقم واحد سؤال رقم اثنين المسلمين آه، جميعا بما فيهم آه، الرؤساء والدول وجميع ال- آه، الهيئات بتحط أسماء الله الحسنى بمية الذهب وبالقطيفة السوداء وعلى السبح من الفضة ومن الذهب وكل الكلام ده هل الحاجات دي هتترمي في الزبالة وهل يليق على المسلمين انهم يرموا اسماء الله الحسنى القديمه اللي كلفتهم الاف وملايين الدولارات ان توضع في سله القمامه شكرا يا سابون
آه، أت- آه، اجاوب يا- اتفضل لو سمحت اتفضل. آه، انا بشكر وجودك معانا وتساؤلاتك آه، اللي في الصميم وبالنسبه لل للسؤال الاولاني الحاسوب الغربي التكنولوجيا الغربيه واكتشاف 29 اسم في اسماء الله الحسنى غلط وايه المانع انه يلاقي ايات قرانيه ما هو ده فتح الباب يا استاذ اونلي ده فتح الباب يا حبيبي ما احنا بنترجى آه، من الله كده ان هو يكشف عن الحق و- وخصوصا لما يتطور الحاسوب كمان يعني يعني الحاسوب ده بيتطور كل شهر آه، بيطلع حاجه جديده فلما يتطور حاسوب ويدخله فيه القران وبعدين يبتدي يشوف الاخطاء اعتقد ده يعني بيبقى شغل حاسوب يعني فاذا الموضوع آه، يعني حياتي يعني البقية تأتي البقية تأتي إن شاء الله لو فيه فعلا في أمانة في البحث وأمانة في العلم آه، السؤال الثاني المسلمون ورؤساء وشرفاء وعظماء فبيحطوا الأسماء الحسنى في براويز مذهبة وسبح وإلى آخره فإيه العمل؟ هيرموها في الزبالة؟ هي ممكن يحفظوها كتحف من القديم وشهادة يعني يقول لك أنا زمان كنا بنؤمن بكده وبعدين أهو الدليل أهو بس أرجو أن لا تمتد إليها أيدي عثمان بن عفان ويحرقها يعني فيحتفظوا بها كدليل على أنه حصل تبديل وتغيير وإلى مزيد أيضا بشهادة هذه النقلة يكون هناك نقلات ونحن نرجو الخير لعالمنا الإسلامي امين امين آه يا ترى ده اجاب سؤالك آه ادمن لو سمحتي السؤال اللي بعده
شكرا جزيلا ليكم آه، إركا روز اتفضل معاك المايك آه، تدي بدلوك
سلام الرب يسوع معاك يا قدس ابونا أهلا.
مع اخونا احمد ومع أهلا بيك أختنا حبيبي.
أدمن. صراحه انا اللي عايز اقوله في عجاله آمين.
آه، هل اطالب بمحاكمه محمد ام اله محمد فكلاهما محاكم امام الرب وامام المجتمع الدولي ولكن ما الموقف امام المسلمين اذا كان الحديث بيقول إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة زي ما تفضل قدس أبونا وقال فهذا الحذف والإضافة تحت أنهي بند أيوة.
يتأتى مظبوط ثم أقول إن الحديث دوت من أحاديث محمد ومحمد له حديث آخر أطالب الرب بأن يطبقه عليه من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من اتبعه إلى يوم الدين إلى أين يذهب الإسلام بأحاديثه وآياته في الأيام المقبلة وليس في الأعوام المقبلة آه، كل اللي اقدر اقوله انه ده وحي الاسلام اقول للاخوه المسلمين ما جاء صاحبكم كتاب او نزل وحي بمكه او بغار حراء صور تناقض بعضها حسب الهوى ولكل موتور بها افتاء ذا ناسخ ذا كاذب ذا مسند سيل من الأوصاف والأسماء وكأن وحي الله غير موثق آياته معوجة الإملاء ما كان وحيا إذ عراه تخبط فسلوا فتاكم أي وحي جاء شكرا آه، لا، فض فوق.
وشكرا إخواتي لا فض فوق آه، آه، أيها الكاروز وطبعا بعرف آه، المشاهدين هو الكاروز معروف آه، على البالتوك لكن يبدو أن آه، في تلفزيون وقناة الحياة أول مرة يتكلم فيها وعشان كده بقدمه للجمهور كله هنسمع اختباره إن شاء الله آه، في يوم من الأيام وهو من العابرين الظافرين المنتصرين الذين قبلوا الرب يسوع في حياتهم امين وشاعر وله آه، قصائد شعرية نشرت في مصر آه، في المجلات الأدبية وبيطلب المحاكمة آه، لمحمد وللإله الذي ينادي به وليس الإله الحقيقي و وموقف المسلمين بيطالب زي ما سمعنا دلوقتي وان من سن سنه آه، سيئه فعليه وزرها آه، الى اخره وبعدين اتحفنا بهذه الابيات الشعريه الرائعه التي تتكلم آه، اقوى من كلام القران انا برجو كل انسان مسلم بيسمع الكلام ده يشوف الاوضاع ديت ويوزن هذا الكلام ونقدم لك الشكر خالصا عزيزي الفاضل الكاروز وربنا يعوضك بكل بركه روحيه ويستخدمك لمجد اسمه القدوس امين امين آه السؤال اللي بعديه لو سمحتي
مداخله لو في اي مداخله ل- د- اتفضلوا بيها
آه، شكرا جزيلا يا احمد آه، اتفضل هوب معاك المايك
اكرام رب المجد شر المسيح للجميع وسامحوص للأستاذ سابونا آه، حضرتك يا أستاذ سابونا عرضت بعض الاحاديث آه، اللي بتتكلم على ان اسماء الله الحسنى ما الا واحد الحقيقه انا لقيت برضو حديث هحطه على التيكت آه، ده في سورة الترمذي موقع المملكه العربيه السعوديه وزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد ورقم الحديث 3429 الحديث ده منسوب لمحمد كرسول الاسلام ذاكر فيه ال 99 اسم فانا مش عارف هل في حد هو اللي استنبط ال 99 اسم من القران ولا الحديث ده صحيح ومحمد نفسه هو اللي قاله اذا كان هو اللي قاله ازاي آه، هيتم آه، تغيير هذه الاسماء وشكرا يا استاذ سابونا عشان الوقت
ده احنا هنا عندنا موضوع كبير يا أستاذ سابونا لأن القرآن بيقول ما ينطق عن الهوى إن هو إن هو إلا وحي يوحى نعم ف لازم ما قلت لك تدينا رد الموضوع دوت يصلغ القلب
آه، شوف عزيزي آه، أنا بشكرك عزيزي الفاضل في مداخلتك وعلى هذا الحديث رقم 3469 هو قال آه، ورد في أي آه، حديث
آه، هو بس يا ذكر ريت الاسم تذكر لنا آه، هل هو في صحيح مسلم أو آه، في صحيح البخاري أو في آه، الترمذي يعني يا ريت آه، الأدمن آه، تاخدي منه الاسم عشان خاطر آه، نبحث هذا الموضوع لأن الدكتور آه، عبد الرازق محمود عبد الرازق قال إن هذه الأسماء الحسنى اللي كانت موجودة ليست من كلام محمد نعم ولكن وضعها الوليد ابن مسلم اجتهد وحطها بس لزقها في الحديث بتاع محمد اللي بيقول اسماء الله 99 100 الا واحد فلزقها واعتبر بهذا انه مدلسا كذاب لانه لزق الكلام ببعضه عظيم فلكن لو نعود على الحديث بتاع من 3469 سنن الترمذي من الت- سنن الترمذي نعم سنن الترمذي okay انا ان شاء الله آه، اعود لسنن الترمذي وابحث هذا الموضوع لان انت عارف ان انا ما بقدرش افتي على الهوى أمين لان انا مش شيخ مسلم يعني لكن انا بعود للكتب وابحثها و... وافحصها وبعد كده اوصل الى اليقين نعم موثق واقدر ان انا اجاهر به واتكلم به فانا لا ادلس مثل الوليد آه، ابن مسلم ولا محمد و- آه، أدمن لو سمحتي المداخلة اللي بعديها تعليق أو سؤال تفضلوا
شكرا جزيلا آه، بولس اتفضل معاك المايك
شكرا يا حنا وسلام المسيح يا ابونا يا مرحبا يعني انا آه، بدي مش اوقف على الكلام اللي عم بيقوله آه، قدس ابونا لانه هذا كلام آه، خطير وبعدين نحن كمتنصرين لنا الحق انه نحن يعني نطلب الرد على الكلام هذا اللي احنا عم نسمعه بدل ما يفتوا في قتلنا وتحليل دمائنا يعني يطلعوا ويردوا على الاسئله اللي هن طرحوها، اخطر ما في الموضوع اللي اتكلم فيه ابونا انه حتى الازهر يعني وافق على موضوع تغيير او حذف آه، لاسماء الله الحسنى اللي هي طبعا اسماء الله الحسنى انا كمسلم سابق يعني ومن حفظه القران اللي هي بتبقى مذكوره يعني كل اسماء الله الحسنى ماخوذه من القران نعم ماخوذه من القران يعني ما في اسم من ضمن ال 99 الا ماخوذ من القران فحذف تلك الاسماء وتغيير تلك الاسماء انا اعتقد انه هي مجرد صوره يعني آه، فقط لعدم القدره على الرد الاسئله اللي هي مطروحه حول الاسلاميات وهي مجرد لتحسين صوره الاسلام بالعالم ال- ال- الغربي. يعني آه، مع هذا بموضوع الازهر وطبعا قال الاخ اللي كان على الهواء هلا لايف بيقول لا ينطق عن الهواء الا ان الا هو وحي يوحى فهذا برضه في آه، نفس الموضوع. السؤال ما هو متعلق بس باسماء الله الحسنى، السؤال هو كيف سيقتنع الانسان المسلم وحيكون عنده بعد ثقه بالناس اللي هن يعني قائمين على دينه وطبعا الانسان المسلم معروف بانه هو فقط الجوائز التي تعمل للانسان المسلم لحفظة القرآن وليس لفهم القرآن والكلام اللي هو موجود في القرآن على المسلم أن يحفظ فقط ولكن ما لازم يفهم الكلام ولكن آه، كيف سيفسر علماء الإسلام آه، آه، آه، هذا الكلام وكيف سيردون عليه أنا عندي سؤال ثاني برضه غير موضوع طب أسماء الله نكتفي- الحسنى.
نكتفي أبونا بهذا يا لأنه أخ أنا بولس.
خلال بحثي
نكتفي بهذا خبولس عشان خاطر الوقت بس رب يسوع اللي ظللنا بنوره أمين آه، كنت يعني فاتني في موضوع الناسخ والمنسوخ اللي هو من
نكتفي بهذا آه، القدر خلينا دلوقتي نتكلم عن اسماء الله الحسنى وبعدين نبقى نرجع للناسخ والمنسوخ آه، قدسك في عجاله لان ال- الوقت بدا يروح آه، حاضر.
ترد لنا على السؤال ده حاضر آه، شكرا لك يا اخ بولس واحنا مبسوطين ان احنا نسمع صوتك وطبعا المتنصرون آه، اللي هم آه، كانوا مسلمين قبل كده فلهم الحق في انهم يطالبوا بالردود بدل فعلا آه، المطالبه بقتلهم وحد الردى آه، الازهر آه، وافق ولكن اسماء الله الحسنى ماخوذه من القران دي نقطه جميله قوي بس هم لقوا لها مخرج ايوه ايه المخرج؟ قال ان ما جاش في القران الاسم بتاع آه الاسماء الحسنى ان ما جاش كده واضح اسم مش فعل ولا صفه ولا اي حاجه جه اسم هو ده بقى اللي احنا نعتبره ايوه اسم لكن لما يكون مشتق من فعل او مشتق من صفه لا ملناش دخل بيه اه يعني مكر الله والله خير الماكرين اه مكر يقول لك ده فعل مكر فما نسميهش ال- الماكر الله طب هو المكر ومين اللي بيمكر غير الماكر نعم ما هو ما ده معقول يعني نعم.
فهم لقوا لها مخرج يعني في الموضوع دهوت وعدم ثقة أو الشك في الثقة في بتاع المسلم في الناس بتوعه ده وارد فعلا وأشكرك يا أخي بولس عايزين احنا هنكمل في الموضوع دوت في الحلقات القادمه بس دلوقتي قبل ما يفوتنا الوقت آه، قدسك تاخدنا في فسحه الى السماوات ونشوف تاملاتك في كتاب الله آمين وفي موضوع كنا بدأناه من البرنامج اللي فات وهو موضوع الاستنارة الروحية أو نعم.
إشراقة النور الإلهي في حياة آه، الإنسان نعم وأحب أقول بعض آيات من أشعياء 60 آية 19 يقول آه، بل الرب يكون لك نورا أبديا وهنا بنتكلم عن مصدر الاستنارة يعني ممكن آه، اللي بيسمع يقول لك طب منين أنا آه، آه، تجيني الاستنارة دي أعمل إيه عشان أستنير نعم عايز اقول لك ان المصدر الرئيسي للاستناره هو ربنا نفسه زي ما بيقول هنا الرب يكون لك نورا ابديا وداود النبي قال الرب نوري وخلاصي ممن اخاف الرب حصن حياتي ممن ابتعد وايضا بيقول داود النبي لان عندك ينبوع الحياه وبنورك يا رب نعاين امر امين انا اكتفي بهذا القدر امين امين شكرا لتابونا اعزائي المشاهدين الى لقاء في حلقه اخرى في برنامجنا حوار الحق اللي بنقدم فيه حقائق ودلائل ليكم انتم عشان تسمعوا واخواننا المسلمين عشان يفهموا وعشان يعرفوا ان يسوع هو الطريق والحق والحياه الى اللقاء إلى اللقاء آمين